السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وألا يحرمنا الاستماع للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من تبوك ومعه الصحابة منهم معاذ رضي الله عنه فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له يا معاذ بعدما أوصاه بالرسالة إلى أهل اليمن قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد اليوم حينئذ نزل معاذ رضي الله عنه من على فرسه واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وبكى فقال له النبي لعلك تمر على قبري فقبل ما نتكلم ايه الوصايا اللي الواحد ياخدها في ما تبقى أن يراك الله سبحانه وتعالى تودع وداع المحب أنك تودع ما تبقى وداع محب وأنك أنت بتسمع ما تبقى من القرآن يكون جواك شعور بالندم أن كل آية وأنت بتسمعها كأن القرآن قرآن رمضان ينزع من صدرك فالشعور الندم ده الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تبقى ندمان ان كل آية ما أخدتش معاها نصيب من التلاوة والاستمتاع والفهم والتدبر والعمل وإبلاغ الناس بها تستحضر المعنى ده هيفرق معاك كتير قوي تابعي خرج من اليمن ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اقتربت من المدينة قابلني وفد فسألتهم على النبي فقالوا دفن منذ خمسة ليال فاته نعيم الصحبة فاته أن تكتحل عينه برؤية محمد صلى الله عليه وسلم فالشعور الندم ده إن كل حاجة أنت عملتها يا ليت كنت عملت أكتر فالشعور ده أن يراك الله سبحانه وتعالى فارق معاك وداع رمضان ربما يكون من أجل ما تري ربك إن رمضان فارق معاك خمسة أشياء لابد أن تكون شاغل العبد في هذه الليلة وتعاملوا مع الليلة ديت انسى خالص موضوع ليلة القدر مش تنساها من باب استصغارها فهي عظيمة وما عظمه الله سيبقى عظيم ولكن لعل البعض تسول له نفسه أنه قد أدركها في الليالي السابقة اجعل هذه الليلة هي ليلة الوداع وداع المحب دعك من مفهوم ليلة القدر ودعك من كل شيء أنا سأثبت وأجتهد أن أودع وداع محب لا وداع العبد الجافي ولكن وداع العبد المحب الذي يود خمسة أشياء الأمر الأول هو الاستبشار يكون في فرح واستبشار استبشار أن الله أوقفك في هذه الليالي أن الله أعانك على ما أعانك منه من صيام وقراءة قرآن كل عبادة عملتها أن تستبشر وتفرح بها أن الله من عليك بهذا تستبشر بحسن ظنك بالله تقول أن الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي ما قالش أنا عند حسن ظني ظن عبدي أنا عند ظن عبدي فكل واحد على حسب ما يظن بالله سبحانه وتعالى في ثلاثة سمعين واحد بيقول يا سعتر بري فواحد بيقول له هو بيقول ايه فالاولاني بيقول بيقول اسعى ترى بري التاني قال له لا ده بيقول الساعة ترى بري فالتالت قال له لا ده بيقول ما أوسع بري يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الكل تعرض لنفس الموقف بس كل واحد سمع على حسب ما بداخله واحد في أول الطريق فيقول إيه اسعى واحد حس ان هو وصل الساعة ترى بري واحد حس ان هو انغمر في العطاء فبيقول ما أسعى بري انت برضه ده شعورك دلوقتي شعورك انه كان بي حفيا كما كان ابراهيم يقول كان بك حفيا حتى لو انت النهارده جاي مجرد انك جاي لحاجه لو اخطات كلها وضيعت لياليه كلها كان بك حفيا ان اتاك الليله لان الله سبحانه وتعالى قال لملائكته عندما استشكلوا وجود عبد لمجرد جاي لحاجه جاي يقعد كده وخلاص ويتعرض مع الصالحين لاي حاجه بسيطه قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فإنك تستبشر بهذا الأمر أن تكون عند ظن عبد أن تكون عندك حسن ظن بالله أن الله سيقبلك وأن الله سيعطيك تطول حياتك بتسعى عشان لعل الله يرزق منه رحمة واحدة فكيف تقنط من المئة طول ما انت ماشي في الدنيا نفسك ان زوجتك تغطي عليك اولادك يكون كويسين ترزق مال كويس تصلي يفتح عليك في كذا المطر ينزل الزرع يطلع كل ده دي رحمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى أنزلها فأنت حياتك كلها بتجري وراء آثار هذه الرحمة أتقنط من من من مئة رحمة ابن مسعود بيقول لنا إن الله يوم القيامة يرحم رحمة لا تخطر على قلب بشر ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم فأنت بقى تخيل هتكون رحمته عاملة إزاي فلا تضيق أبدا على قلبك هذا إيه مفهوم الرحمة فيبقى الاستبشار حسن ظنك بالله وتستبشر وتفرح أن الله أعانك وتستبشر أن الله سيعطيك وحلول يا جماعة حلول الله سبحانه وتعالى غير حلولك أنت سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار فكر معايا إيه الحلول اللي ممكن تنفع مطر ريح حد يدخل من كبار القوم يطلعه ولكن هو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل تلاقي ممكن لو احنا كنا سامعين نقول يا عم قول كلام العقلاء هذا هو كلام العقلاء فإيه اللي حصل يا نار كوني بردا وسلاما على حسب يقينك في قدرته يعطيك على حسب يقينك وهو قادر كريم يعطي من لا يستحق ومن يستحق الله سبحانه وتعالى لا يغلق الباب كغلقنا نعطي من يستحق فقط لا سبحانه وتعالى يعطي إنسان لا يستحق هذا العطاء سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة أنت تستحق نخلة في الجنة لمجرد هذا الذكر فوق ما تستحق يبقى المعنى الأولاني الاستبشار الثاني الاستغفار إنك مهما عملت فهو في حق سيدك ما فعلت شيئا أولا هو الذي أمدك وهو الذي أعانك ثم ما وفيت بما مدك الملائكة تقول يوم القيامة ربنا خلقها أصلا للعبادة لا في أهواء ولا شهوات ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الله أكبر ما عبدناك حق عبادتك وده عمرك ما هتستحضره إلا لما تفهم دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الله أكبر خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أنا يا رب أنا هحاول أكون بس أنا مش هقدر لأنك أنت تستحق أكتر وأكتر وأكتر ثم تقول أبوء بنعمتي يا سلام بنعمتك علي يعني أبوء بنعمتك يعني أنت حاسس إنك مديون لله سبحانه وتعالى الشعور إحساس المديونية ده بيخليك تشتغل إنك مديون زي الراجل يعني جاء في سند ضعيف ولكن أروي من باب يعني توضيح المقال أن يؤتى برجل يقول الأثر أنه عبد الله خمسمائة عام الله أكبر وعبد ربنا إزاي كان في مكان مرتفع في وسط البحار يعبد الله سبحانه وتعالى فأخرج الله له عين عذب من وسط الماء المالح في عين كده يشرب منها وشجرة تخرج وتنبت رمانة كل يوم فيصلي طول النهار ثم إذا جاء الليل نزل وشرب وأكل الرمان وظل يدعو الله خمسمائة عام يعبده ويدعو الله أن يرزقه الموت وهو ساجد فرزق الموت وهو ساجد فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته أدخلوا عبد الجنة برحمتي والنبي قال لا يدخل أحد لا يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا حتى يتغمدني إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته فقالوا أدخلوه برحمتي فقال هذا العبد لا بعملي يا رب فقال الرب جل وعلا قيس نعمي عليه بعبادته فبدأوا بنعمة العين فإذا هي يدوب محصلة الخمسمائة سنة اللي عملها وباقي النعم كلها واخدها زيادة لم, لم يشكر الله عليها فقال الله سبحانه وتعالى أدخلوه النار وهو مسحوب للنار انكسر للعزيز الغفار فقال يا رب برحمتك لا بعملي فقال الله له عبدي من خلقك ولم تك شيئا من قبلك أم برحمتي قال برحمتك يا رب قال عبدي من أعانك أن تعبده خمسمائة عام قبلك أم برحمتي قال برحمتك يا رب قال عبدي من الذي أنتج إليك وأخرج إليك ماء عذب من وسط الماء المالح أأنت أم رحمتي قال برحمتك من الذي أخرج إليك الرمانة قال برحمتك انظروا قال له الله سبحانه وتعالى ادخلوه الجنة برحمتي ثم قال له نعم العبد كنت أنت يا عبدي يا الله بعد كل ده الله سبحانه وتعالى يقول له هذا فأنت على طول يبقى في استغفار أبوء بنعمتك علي أنا عبد مجرم لرب منعم وأبوء بذنبي تبقى معترف من جوه بالنعمه في بعض الناس اما ربنا بيديله نعمه هو متخصص ان يخرج عيوب النعمه فيرزق مال يقول بس المال ده قليل ومش هيكفيني فبيفعص يطلع عيوب النعمه كانه شاري موبايل فبيطلع عيوبه عشان كده عم بيقول ابوه بنعمتك هو من جواه مش مستحضر ان هي نعمة مناسبة ليه كان محتاج اكتر وابوء بذنبي انا ماليش ذنوب بس بديني بقولها لا تبقى من جواك فعلا انك عبد مجرم لرب منعم, منعم. فيبقى اول حاجة الاستبشار ثم الاستغفار ثم الانكسار حياء وانكسار كان النبي قاعد في مجلس في يوم من الايام ففي ثلاثة دخلوا المسجد ففي واحد لقى مكان قدام فانطلق ودخل وفي واحد لقى الدنيا زحمة فاستحى فجلس في الآخر وفي واحد ما رضيش يتعب نفسه ومشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بحال الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه اعتبروا ان ما رمضان ده مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكلنا ندخل من باب الحياء مش معانا عبادة نقدر نقول عملناها أو جينا بحاجة بضاعة مزجاة فأدينا مستحيين فالله سبحانه وتعالى يعطينا من فضله الانكسار ده مهم جدا وقلوبهم وجلة انت عملت صالح اديكوا سمعته من يومين في التراويح أن أعمل صالحا ترضاه كل الصالح ده مين قال لك إن هو رضي بيه فتبقى دايما عندك الانكسار ده حدثني أحد من ساعات عشان تعرفوا يعني انكسار قال أنا طول الشهر تقريبا أبعد شهر في رمضان مر عليا وقصر جدا في الصلوات وقصر جدا حتى لم يشهدوا صلاة واحدة من صلاة التراويح ولا ليلة فراح من يومين يصلي التراويح أول مرة يصلوا التراويح ورايحين منكسرين شايفين ان الناس دي كلها افاضل صالحين المفترض يمشوا على وشوشهم المسجد ده بيعمل سحب كده على عمرات فيكتبوا اسماء الناس زيكم كده يكتبوا يعملوا سحب الاول ينادي عليه مره واثنين وثلاثه وما يطلعش التاني كذلك التالت الرابع الخامس السادس يطلع هو ويطلع العمره وياخد ان هو جايزه العمره دي قادر كريم يعطي من لا يستحق ويعطي من يستحق اهم حاجه تكون انت فعلا منكسر مش شايف انك بتعمل للاسف احيانا احنا بنبقى داخلين رمضان عارفين بعضنا زعلان ليه ان هو ما لحقش يعمل طاعات كتيره طب لو كان عمل طاعات راكن ليه عليها يقول لك انا لا انا عملت فانا ليا وهيديني لا لا انت لو بقيت اعبد الخلق تخش بالليل بالانكسار ده فيبقى استبشار ثم استغفار ثم حياء وانكسار وبعد كده الانتظار كن انت ومنهم من ينتظر منتظر ان الله سيستعملك منتظر ان الله سيوفقك سيكتب لك القبول وسيمن عليك بالاكرام كن عندك اليقين ده ومش هتجيبه الا بالاستبشار بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى ناس يا جماعه عبدوا العجل ان الذين اتخذوا العجل دول هيحصل لهم ايه سينالهم غضب من ربهم وايه كمان وذله في الحياه الدنيا يا ربي سلم سلم وبعد كده وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا يا ربي فتبقى عندك حسن الظن ده ومنهم من ينتظر انا لا انتظر منه الا كل اكرام وفي الآخر الاستمرار وبشعارك وجدناك ولن نفقدك خلاص يا رب أنا عرفت الطريق أنا عرفت المتعة اللي جوايا دي بسبب إيه بسبب ارتباطي بالمساجد بسبب الصوم فأنا هحاول أصوم اثنين وخميس هحاول يكون ليا سهم في الصيام سهم في الإنفاق سهم في القيام أسهم مع القرآن اللي هو سبب في كل الخير اللي احنا فيه ده الخمسة دول لو ركزنا فيهم مع أول شيء في المقدمة وهو وداع محب الآيات اللي أنت بتسمعها دي كأنها بتنزع منك خلاص قرآن رمضان بيتاخد دلوقتي خلاص مش هتسمع تاني الآيات ديت في رمضان وهل هتسمعها المرة الجاية الله أعلم هتكون أنت موجود ولا مش موجود ولو أنت موجود هيبقى متاح إنك تصلي ولا مش هتبقى متاح فحاول تري الله سبحانه وتعالى محل نظر الرب القلب أن الله يطلع على قلبك يجدك فعلا بتودع وداع محب مش وداع المستغني كده مش وداع الإنسان الجاف اللي قاعد جاي يهزر ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويلعب في الموبايل لا يا جماعة أنا أنا بودع أعز حد عليا وأحب حد إلى قلبي وروحي واللي كان السبب في كل النعيم اللي أنا فيه ده وهو القرآن فإنك تقف كده حتى لو مش فاهم تخيل كده إن الآيات دي كده حد أنت بتحبه خلاص وأنت بتغادر سماع ده السماع السماع ده وأنت قاعد تسمعه كده لو استحضرت المعنى ده هتعرف يعني إيه إن القرآن ده هو أجل ما من الله سبحانه وتعالى عليك به فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يثبت نعيم القرآن في قلوبكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم